الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد هذا هو المجلس الثاني من مجالس التوحيد قال فيه المصنف غفر الله له ونؤمن بأن الله هو الرب الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ونعتقد نحن أهل السنة والجماعة أن لله أسماء حسنى وصفات علا تليق به سبحانه وتعالى وهي تعرف مما وصف بها نفسه أو وصفها بها رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل افتح الكتاب تابع معايا كل اخ بعد كده يبقى خارج يبقى معاه كتابه ومعاه قلمه مم. صفحة 18 قول قول الرجل ونعتقد نحن أهل السنة والجماعة سبق بيان هذا في المجلس الماضي ومعنى كلمة أهل السنة والجماعة أن المسلم المتبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يجتمع على الحق فهو مسلم سني هذا مقصود معنى كلمة أهل السنة والإيه والجماعة يبقى كل مسلم سني متبع للحق سائر على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحيح الآثار يبقى اسمه ايه مسلم ايه سني قال ونعتقد نحن أهل السنة والجماعة أن لله أسماء حسنى يبقى لله تبارك وتعالى أسماء حسنى جبنا الكلام ده منين من قول الله تبارك وتعالى ولله الايه الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ولله صفات علا وهي تعرف مما وصف الله بها نفسه ما الطريق الى معرفة اسماء الله وصفاته قالوا اول طريق لمعرفة اسماء الله وصفاته قراءة القرآن والوقوف على معاني القرآن يبقى القرآن الكريم لما ينطق ويقول الله هو الرحمن الرحيم الله هو الرحمن الرحيم ده اسم او اسمين ثبتوا في كتاب الله تبارك وتعالى صح ولا يا اخواني جميل يبقى نعمل ايه نقول يبقى ربنا اسمه ايه الرحمن الرحيم العزيز الحكيم القوي المتين إلى غير ذلك يبقى كل ده ثابت فين في القرآن يبقى كيف نستخلص اسما من أسماء الله أو صفة من صفات الله قالوا بقراءة الإيه القرآن وبالنظر في السنة الصحيحة عن رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإيه وسلم يبقى ده أول طريق لمعرفة أسماء الله وإيه وصفات وقالوا وأنه موصوف بها على الحقيقة قال وأنه موصوف بها على الحقيقة هذا سيدفع عنك ما يعرف بالمجاز احنا عندنا في الدراسة البلاغية يا إخواني عندنا حاجة اسمها علم البيان وعندنا حاجة اسمها علم البديع وعندنا حاجة اسمها علم المعاني البلاغة العربية بتنقسم إلى ثلاثة أقسام علم اسمه علم الإيه البيان احفظ معايا والتاني اسمه علم البديع والتالت اسمه علم المعاني علم البيان ده كنا بندرس فيه حاجة اسمها التشبيه والكناية والاستعارة والمجاز المجاز ده يبقى على خلاف الايه على خلاف ايه على خلاف الحقيقة فلما هو يقول لي ونعتقد أن الله موصوف بهذه الصفات ومسمى بهذه الأسماء على الحقيقة يبقى ينفي إيه المجاز فلما ربنا يقول عن نفسه أنه عزيز يستلزم هذا أنه ذو عزة صح ولا لا يبقى من صفات الله أنه ذو إيه ومن أسماء الله أنه إيه العزيز ده على الحقيقة ولا المجاز يعني ربنا عزيز حقيقة آه نعم حقيقة وتبقى دي قاعدة مضطردة في كل إيه الأسماء والصفات عشان كده العلماء قالوا بقى احفظ بقى القواعد المهمة دي واحد أسماء الله وصفاته توقيفية يعني ايه الكلام التخين ده يعني أسماء الله وصفاته ما ينفعش ناخدها إلا من القرآن والإيه والسنة قلت لك امبارح لو واحد قال ربنا هو الدكتور الكلمة دي صح ولا غلط غلط هو ربنا سمى نفسه الدكتور الرسول سمى نفسه الدكتور الله هو المهندس لهذا الكون الكلمة دي صح ولا باطل لا باطل يبقى لا تسمي ربك ولا تصف ربك إلا بما وصف الله به نفسه أو نطق بذلك الإيه الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى دي أول إيه قاعد أسماء الله توقيفية يعني على الدليل القرآن والإيه والسنة اتنين قالوا القول في الذات كالقول في الصفات يعني ايه قالوا يعني ان الانسان ان اعتقد القول في الذات كالقول في الصفات لما اقول الله واحد في ذاته الله واحد في ايه يبقى الله واحد في ذا- في ذاته وواحد في ايه في صفاته يبقى القول في الذات كالقول في الصفات والقول في صفة كالقول في بقية الصفات كلام ده مهم لما تقول الرحمن على العرش استوى وكلم الله موسى تكليمه واخد بالك سبحان ذي العزة والجبروت واخد بالك إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من تائب فأتوب عليه الحديث لو أنت أثبتت صفة العزة ما ينفعش أن أنت تنفي صفة الإيه الاستواء لأن المية واحدة القاعدة واحدة المجرى واحدة واخد بالك أنت إزاي يبقى قاعدة مضطردة فلما تقول الله عزيز أثبتها منين من القرآن وقلت ربنا عزيز طب ما البني آدم عزيز صح ولا لا انا بتكلم عن الناس اللي هم الاعزاء بجد مش الجماعه اللي, اللي بيرضوا الضيم والجبن والكلام ده فالعزيز ده لو انت اخدتها قاعده مضطرده وقلت الله عزيز بس العبد عزيز يبقى انفي صفه الايه العزه عن الله ليه يا سيدي تنفي الصفه ام قال لك اصل ربنا كده بيشابه الايه الخلق وانت عندك قاعدة بتقول وكل نص اوهم التشبيه اوله او فوض ورم تنزيه يعني ايه الكلام ده يعني من شبه الله بخلقه فقد كفر طب الحل ايه عشان تنجو من تشبيه الخالق بالمخلوق ام قال لك حل بسيط خالص تنفي الصفة عن الله اه يا خيبان الولا الولا عارفين انت هقول لك الولا بيقول الله لا يتكلم جبت الكلام منين يا ولا قال لك اصل ربنا لو بيتكلم يبقى زي المخلوق له جارحة اللي هي اللسان ويبقى مجسم طب الحل ايه يقول لك لا يبقى ربنا ما بيتكلمش والكلام ده مش حقيقي ده مجازي ويبقى صفة مجازية مش صفة ايه حقيقية تقول له طب هتعمل ايه في قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليم انت بتعرف القرآن بتقول القرآن وايه كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود تكلم الله به حقيقة بحرف وإيه وصوت يبقى القرآن كلام الله يبقى ربنا بيتكلم صح ولا لا أم قال لك لا ما انتوا قاريين الآية غلط طب اقرأ لنا يا فركوك الآية قال لك ده ربنا بيقول وكلم الله موسى تكليما لا هي وكلم الله موسى تكليما يبقى مين اللي اتكلم الفاعل مين موسى والمنصوب على المفعولية مين لفظ الجلال الله فنفى الصفة بتحريف الكلمة عن مواضعه قلنا له طب هنزنقك في التانية هتعمل ايه في قول الله وكلمه ربه هتعمل ايه في دي فسكت قال هعمل ايه هسكت ما دام سكت يبقى انت عاجز يبقى تتبع سبيل العلماء ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد والاوزاعي وسفيان والطبري وابن زمانين واهل العلم جميعا من كبار اقطاب اهل السنة والجماعة صح ولا لا يبقى النهاردة لما يقول لي تثبت صفة الكلام لله اه اثبت صفة الاستواء لله اه اثبت صفة اليد لله اه اثبت صفة النزول لله اه اثبت صفة الرضا والسخط والعجب والرضا والكره تثبت كل هذا اه ازاي قال لك من غير تأويل تأويل باطل ومن غير تحريف زي اللي حصل دلوقتي اللي هو تحريف الايه الكلم عن مواضعه سواء تحريف معنوي او تحريف لفظي واخد بالك ومن غير تمثيل ما تقولش ربنا شبه فلان يماثل فلان ليس كمثله شيء وهو السميع الايه البصير نعمل امتحان دلوقتي الله سميع تؤمن بدي رد عليا يقول اه او لا الله سميع زينا الله بصير زينا الله خالق كل شيء ها نعم زي مين مش زي احد اه ما يويش واحد نجار يقول لك اصل في لغه النجارين يقول لك خلقت باب صح يا مولانا شيخ حافظ خلقت باب يعني ايه صنعته انما الخلق الذي نقصده هو الايجاد من العدم لب الخشب نفسه مين اللي عمله ردوا علي الله يبقى الذي خلق على غير مثال سابق هو الله طب الله يستوي الرحمن على العرش ايه استواء حقيقي ولا مجاز يا اخوانا في مفيش ميكروفون صاحب العربيه لامس في حد هنا صاحب عربيه يا عم ما ايه اللي قبله لامس ليه مش محمد سيبها للناس، بكلمك انا في الموضوع ده زرقاء اقول لهم يا عم بلا زرقاء بلا بيت صليت على النبي الدرس باظ اه يا عم للعوض يبقى شيل يا ابني الكلام ده في التصوير يا ابني انت كنت دلوقتي بتقول باظ صح حاجه مفيش معاك يا شيخ حاجه بتبوظ معاك حسبي الله ونعم الوكيل صليت على النبي طيب الله يتنزل في الثلث الأخير من الليل نزولا حقيقيا ولا مجازيا كمان مرة نزول حقيقي ولا مجازي حلو ولا بتنزل رحمته قبل ما تتكلم وتفتح بقك اتعلم السكوت الله يتنزل نزولا حقيقيا ولا مجازيا ماشي يبقى بينزل الى السماء الدنيا نزول حقيقي ولا مجازي حقيقي شكرا زي المخلوقين ليس كمثله ايه شيء وهو السميع الايه عليم حلو لو واحد قال لك لا ده ربنا لا يتنزل وإنما تنزل رحمته كلامه صح ولا غلط لأنه نفى صفة الإيه النزول بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء يبقى لله إيه يدان حقيقيتان ولا مجازيتان حقيقيتان ولا مجازيتان
لا الحقيقيتان
الصيام بيأثر على الناس لله يدان حقيقيتان ولا مجازيتان حلو زي ايدينا قال له واخد بالك انت ازاي مش زي ايدين الله يسمع حقيقة ولا مجازا حقيقة يعني ربنا بيسمع بودان زينا لا كده فهمنا حلو قوي ثم قال قال الله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا فنفى عن نفسه سبحانه أن يكون له مثيل من خلقه وأثبت لنفسه السمع والبصر ليعلم أهل الإيمان الصحيح أن له سمعا لا مثيل له وبصرا لا مثيل له وهكذا جميع أسمائه وصفاته سبحانه التي أثبتها لنفسه في كتابه وعلى لسان إيه؟ رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما لا يجوز في أسماء الله وصفاته التفويض المطلق يعني ايه الكلام ده لا يجوز في أسماء الله وصفاته أن تقول لما يجي واحد يسألك الله يسمع فتقوم تقول له الله أعلم الله أعلم دي معناه إيه معرفش إذا كان بيسمع ولا إيه لا يسمع طب الله يتنزل في الثلث الأخير من الليل الله أعلم لا التفويض المطلق على خلاف منهج أهل السنة اللي حضرتك منهم المسلم السني فاهم حاجة؟ يبقى التفويض المطلق غلط أمال التفويض الصحيح إيه بقى؟ قالوا تفويض علم الكيفية لما يجي واحد يقول لك الله يسمع تقول له آه يبقى بتثبت الصفة إنما كيف يسمع الله أعلم بذاته سبحانه وتعالى وصلت الله يبصر سبحانه وتعالى ازاي ازاي الله اعلم بذاته كل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك قل هو الله ايه احد قول يا محمد طب هنتكلم في دي مش دلوقتي كما لا يجوز في أسمائه وصفاته التفويض المطلق بل نفوض علم كيفيتها إلى الله ونثبت علم معانيها على الوجه السابق بيانه وبهذا يتضح لك قول الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه الاستواء إيه معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه يبقى الاستواء معلوم يعني ايه ثابت حقيقي والكيف مجهول لا يعلمه الا الله والايمان بهذا واجب والسؤال عنه اللي هو السؤال عن ايه عن الكيفيه والسؤال عن الكيفيه ايه بدعه واللي عشان كده الامام مالك لما واحد جه ساله عن كيف يستوي الله راح رد بيه وقال له الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا فقم عني واخد بالك أنت إزاي وعلى هذا فالله تعالى واحد لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا جمع الله في هذه الآية بين أنواع التوحيد الثلاث احنا قلنا للي ما حضرش معانا من الأول قلنا في ثلاث أرقام لازم تحفظهم في حياتك ثلاث أرقام لازم تحفظهم في إيه؟ في حياتك رقم ثلاثة ورقم خمسة ورقم ست اكتب الكلام ده رقم ثلاثة ورقم خمسة ورقم ست رقم ثلاثة قالوا أركان التوحيد ثلاثة ورقم خمسة قالوا أركان الإسلام خمسة ورقم ستة قالوا أركان الإيمان إيه ست يبقى رقم ثلاثة إيه يا سيدي أركان التوحيد ورقم خمسة أركان الإسلام ورقم ستة أركان الإيه قالوا أركان التوحيد ثلاث اللي هم إيه قالوا توحيد الرب الر- الربوبية اللي هو الرب اللي احنا اتكلمنا عنه أن الرب هو الخالق الرازق المدبر لهذا الكون وحده دون غيره صح ولا لا حلو وقالوا توحيد الله أو نوع تاني من أنواع التوحيد توحيد العبادة اللي احنا بنسميه توحيد الألوهية اللي هو توحيد الإله اللي هو ايه اللي هو توحيد الله بأفعالنا نحن المكلفين ما تصليش الا لربنا ما تصومش الا لربنا ما تذبحش الا لربنا ما تتحاكمش الا لقوانين ربنا الله يعني لو واحد اتعرض عليه دستور والدستور ده فيه ما يخالف او يناقض شرع الله وراح قايل له نعم ده وقع في كارثه لانه رضي بحكم الطاغوت صح ولا لا وربنا قال في القرآن فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له يعني ايه الكلام ده اي سؤال في اخر الدرس نتعلمنا الحكاية دي حاجتين ما يتعملوش في درسي الهيصة والهرجلة والناس تبقى قاعدة تنابلة ما بتكتبش وان واحد يقطع الدرس ويسأل ما يتعاملوش معايا انا صليت على النبي ام قال لك لو واحد قال ايوه لدستور زي ده يبقى الراجل ده دلوقتي قال انا عايز اتحاكم لغير الدين صح ولا لا يبقى راضي ولا مش راضي بس وهو كده بيقول لك الجواز ايجابه ايه والسكوت علامة الايه علامة الرضا لا ده انت ما سكتش ده انت قلت نعم ده تبقى كارثة فهمت انا اقول لك ايه طب ليه بقول الكلام ده لان انتوا داخلين على ايام ما يعلم بها الا ربنا وفي لجنة مزورة لتزوير هذا الدستور اللي احنا اصلا بلعناه وحطينا عليه اسبرين مش ليمون فتخيل بقى لما واحد يقول لك الشريعة دي حاجة جميلة بس دي ديكور عشان اقول لك ان البلد دي يعني مسلم انما ما تحلمش قوي قوي قوي قوي قوي وتقول ان انا هتحاكم الى الشريعه الحقوق والحريات غير مقيده بقيد لا تقول لي بقى دين ولا شرع ولا خلق ايه اللي دخل عيشه في ام الخير وايه اللي دخل الدين في السياسه هنيجي بقى في مساله كل القوانين الجنائية الإجرائية خد بالك أنت إزاي كله هتلاقيها كلها متنيلة بطين لأنها كوكتيل للقوانين الفرنسية والرومانية زبالات أفكار البشر وإحنا بنقول للناس ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه شيخ الأزهر المحترم الشيخ عبد الحليم محمود وخلي بالك الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله تعالى كان رجلا صوفيا قال له وبتقول عليه محترم اه ده انا بقول عليه شيخ ومحترم عمل غيرة على الإسلام تنقية لكل القوانين اللي كانت موجودة في دستور 71 وراح منزلها في حاجة اسمها لجنة قامت على تعديل الدستور المصري بما لا يخالف الشريعة الإسلامية ونزل هذا كله في خمس مجلدات كبيرة مطبوعة الآن راح رجالة روزا اليوسف اللي اتربوا على الموائد اللي انتوا عارفينها اه واللي كانوا بيلطعوا الكريمة راحوا قايلين ده دستور الازهر اللي هو بتاع الشيخ عبد الحليم محمود اشد تشددا من دستور التيار الاسلامي ايام ما كان في دستور يعني وبدأت المسخره والتلاعب بعقول الناس وبعض الناس قال ايه لا وبعضهم قال نعم الكارثة ليس في هذا الكارثة في القادم أن الناس لا تكاد ترى ولا تبصر ولا تفهم هذه الحقائق التي أوصلها لكم الآن وأن قضية الحكم بما أنزل الله دين فهمتوا حاجة؟ قال لا ده احنا كنا بنسمع من تيفه أبا الحاج تيفه وأبا الحاجة منى الشاذلي وأبا الحاجة لميس الحديدي وأبا الحاجة والله نسيتهم إن البقرة تشابه علينا نسيتهم صليت على سيدنا رسول الله يقول لك يا عم الله واحد بقى يطلع لي فزلوه يقول لي انت بتقول ايه ان البقرة تشابه علينا يا شيخ هي مش الغيبة حرام اقول له انت هتعدى عليا عيب يالا ده انا اللي مربيك ربنا قال في القرآن ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم إيه أضل أولئك هم الإيه الفاسقون يعني دي مش غيبة أقول لك ما أنت لو اتعلمت ما كنتش قلت الكلام افتح كتاب رياض الصالحين تسمعوا عن رياض الصالحين رياض الصالحين ده كتاب كده للإمام النووي مشهور في كل بيت هتفتح بقى كتاب اسمه كتاب الغيبة صح يا عم الشيخ حافظ وهيقول لك بقى باب ما يستثنى من الغيبة في أبواب مستثنى من الإيه من الغيب جمعها الشوكاني رحمه الله تعالى في رسالة رائعة بعنوان رفع الريبة فيما يجوز وما لا يجوز من الغيبة وألف مقدمتها والذم ليس بغيبات في ستات متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة على إزالة منكر يعني ايه الكلام الجميل ده قال الذم ليس بغيب الذم ليس ايه بغيب في ستة مواطن بس ها متظلم راح وقف قدام القاضي فقال له يا سيادة القاضي مصطفى ظلمني وعمل واحد اتنين تلاتة دي غيبة لا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فهمتها دي يبقى متظلم قال ومعرف واحد سألني قال لي تعرف هشام قلت له اه ايه رأيك في هشام قلت له واحد اتنين تلاتة ليه علشان هيتقدم لاختي ومحذري تعرف اسماعيل قال له اه ايه رأيك في اسماعيل نقول له يا عم الحاج ربنا يكفينا شر ليه يا سيد هي خلاص ربنا يكفينا شر وخلاص محذري نصاب مثل واحد نصاب واحد بيشتغل آه، محترف سرقة ولا بيشتغل في التسويق الشبكي ولا الهرمي واخد بالك انت ازاي وبيضحك على العيال ويقول لهم ده انا عملي حلال ومتظلم ومعرف ومحذر طلعت لك آه، فنانة بتقول لك عمرو بن العاص أحد أولياء الله الصالحين ومن الأربعة المبشرين بالجنة أي أيوة والله بقوا من الأربعة يلا فرق السرعات واخد بالك يا سيدي يا ولية اتكسفي على دم مش انتوا بتقولوا ايه اللي دخل الدين في السياسة ودي قاعدتكم الفاسدة طب ايه اللي دخل